بسم الله والولد والروح القدس لله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين و شغلني موضوع حسيت ان انا وناس كتيره محتاجينه ومنتشر اليومين دول قوي ويمكن اسبوع الاعلام يكون الحل للموضوع ده هو موضوع صغر الناس او صغر القلب ساعات يسموه يعني ايه واحد نفسه صغيرة يعني ما عندوش ثقة في نفسه وحاسس انه مش هينفع وصغر النفس ده بيدرسوه في علم النفس وبيدرسوه في الطب النفسي وشغلانة ليها كتب كده انما احنا عندنا ككنيسة العلاج الجذري لصغر النفس الاول نتكلم عن مظاهر صغر النفس يعني الخطية دي أو الضعف ده بيبان على الواحد إزاي اللي عنده صغر نفس دايما على لسانه كلمة مفيش فايدة أو لسان حاله بيقول كده مفيش فايدة فيا مفيش فايدة في المشكلة مفيش فايدة في الناس كل حاجة معقدة كل حاجة مكلكعة اللي عنده صغر نفس كمان لسان حاله بيقول انا ما اعرفش او انا ما اقدرش دايما عنده احساس بالعجز يسمع وعظة ويلاقي كلام كبير يقول لا انا مش هعرف اعمل الكلام يلاقي واحد جنبه بيصلي بحماس يقول يا بخته انا ما اعرفش ابقى زي كده فصغر النفس بيبان في حياتنا بصور مختلفة وده مرض منتشر قوي في الكنيسة وساعات يبان على شكل فطور يعني الواحد ملوش نفس يصلي وملوش نفس يقرا وملوش نفس يقرب من ربنا ده احساس داخلي ان اللي زيه ملوش في ربنا او انه مفيش فايده مهما قربت هترجع تغلط تاني وهترجع تبعد تاني وياما وعدت ورجعت خلفت تاني واحساس صغر النفس احساس مر وده ساعات يوصل الواحد الى شعور من الضجر أو الزهق أو الملل ويوصل أحيانا للكآبة النهاردة والحمد لله الناس كلها كئيبة ونادرا ما تلاقي حد جوه الكنيسة مبتسم وسعيد ده معناه ان الغالبية عندهم صغر نفس ومحدش عنده رجاء في السماء ومحدش مركز في رحمة ربنا وكله كده قرفان يا عيني من العيشة ومن كل حاجة صغر النفس كمان يوقع في خطايا كتير قوي عشان كده في التحليل اللي يقوله الكاهن يقول الخطايا اللي كانت بالفعل او بالفكر او من صغر القلب يعني يذكر ان في خطايا من صغر القلب هي اللي ممكن تكون خطية الشخص زي ايه خطايا صغر النفس زي خطية الغيرة الغيرة مصدرها صغر النفس لأن الواحد باصص حواليه بيغير من اللي حواليه الناس دي فرحانة والناس دي شبعانة والناس دي عندها فلوس وحتى الغيرة في الأمور الروحية يا سلام فلان ده حافظ ألحان فلان ده مذاكر الإنجيل فلان ده عنده وقت يصلي كتير ويا ريتها غيرة من النوع الروحي اللي تخلي الواحد يتحمس ويتنشط لا غيرة تجيب كآبة يعني يبص حواليه بس ويغير ويروح مكتئب لأنها مش غيرة كفضيلة دي غيرة كرذيلة من الخطايا المرتبطة بصغر النفس خطية التذمر اللي نفسه صغيرة دايما مش راضي ومتذمر ومفيش حاجة بتعجبه ولو حصل حاجة حلوة ما يبصش عليها يبص على الحاجات الكتيرة الوحش اللي موجودة لسه ولما تبقى في امل كده مشكله تتحل يقول بس لسه كذا وكذا وكذا يا سيدي طب بص للحاجه اللي اتحسنت مفيش برضه اللي عنده صغر نفس يلجا عاده للتبرير لان نفسه صغيره ما يقدرش يواجه نفسه بخطيته او ما يحتملش حد يواجهه بخطيته دايما يبرر لما يقولوا له انت مش بتصلي ليه يقول اصله وفصله وانت ليه ما بطلتش الخطيه دي لازم يعذر نفسه لازم يبرر نفسه بينما اللي ما عندوش ثقة بنفسه ممكن يواجه نفسه ويتحسن صغر النفس بتخلي الإنسان حتى في حياته الروحية مش سعيد في واحد يقرأ الإنجيل كل اللي يطلعه من الإنجيل الآيات اللي بتقول أنت وحش طب يعني ده الإنجيل اسمه البشارة أيوة أنا وأنت وحشين بس الإنجيل زي ما بيقول في حتة أنت وحش بيقول ربنا حلو وبيقول ربنا بيحبك وبيقول السنة مستنياك وبيقول ربنا جه عشان الوحشين إنما هو يسيب ده كله وكل اللي شايفه في الإنجيل الإنجيل بيشاير عليه بيقول له أنت وحش أنت ضايع أنت خاطي أنت شرير أنت مالكش حل مع إن الإنجيل ما بيقولش كل ده حتى الإنجيل مليان رجاء وتشجيعات وتعزيات بس هو اللي عنده صغر نفس لما يقرأ ما يقراش الحاجات يفوتها مرة اديت تدريب لواحد من الشباب عنده صغر نفس قلت له طلع لي الوعود بتاعت ربنا جاب لي لستة من الوصايا اللي تعجز أي إنسان قلت له حبيبي أنا قايل لك هنطلع الوعود مع بعض الرب يرعاني فلا يعوزني شيء لا تخف أنا معك لقيت كل اللي مطلعه مثلا كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا أيوة حبيبي أنا عارف إنك فاهمها وحافظها ومذاكرها طب بص على حاجة تاني بص على حاجة تاني ربنا عاوزك وقابلك وبرضه مات عشانك الموضوع يعني في في امل قول يا ابونا في امل ازاي ده كل كلمه بطاله يعني انت عاوز نكد وخلاص طب ما وصيه صحيح وهنجاهد فيها بس ليه تسيب بقيه الكتاب اللي كله عزاء وكله رجاء وتركز بس في الايه دي او في الايات دي الايات دي عشان نكبر ونتنقى لكن في ايات كمان عشان تسندنا واحنا نفسنا صغيره آه برضه اللي عنده نفسه صغيرة تصعب عليه نفسه بسرعة يقول لك فلان ما سألش فيا وفلان شافني ما سلمش عليا وربنا لا يعني ربنا مقصر ربنا ما عزنيش وانا بسلم دايما صعبان عليه من ربنا ومن الناس ومن الماري جرجس ومن ماري مرقس ومن بابا كرولوس تلاقي صعبان عليه من الدنيا كلها ليه يا حبيبي كده يقول لك ما انا اصلي مستني الناس تحبني ما حدش بيحبني ربنا نفسه حتى مش سائل فيا القديسين بلجأ لهم مش بيردوا عليا ده نفسه صغير عنده صغر نفس صغر النفس ما اظنش فينا حد ما بيقعش فيه وان كان خطية منتشرة انما لها خطورة ايه خطورة صغر النفس صغر النفس هو المدخل الأساسي لليأس واليأس أوحش خطية في قاموس الخطايا يعني أقول لكم حاجة إحنا الأسباب شايفين يهود ورؤساء كهنة وبيلاطس وهيرودس ورومان وتلاميذ أنكروا المسيح وبطرس أنكره و... وناس كتير قالت أصلنا وبعد كده قالت اصلبه وناس كبيرة هي وحشة انما لو سألتكم مين الشخص الوحيد اللي احنا متأكدين انه هلك يهوذا ليه عشان اليأس عشان يئس وانتحر انما يمكن بعض رؤساء الكهنة تابوا وبعض الرومان تابوا والتلاميذ كلهم تابوا وكتير من اللي قالوا اسلوبه تابوا وفي رجاء لكل الفئات الاخرى اللي لخبطت في الاسبوع ده وبهدلت المسيح وتعبته انما الوحيد اللي احنا بنقول ملناش رجاء في توبته لانه يأس ويهوز شفتوا الخطورة صغر النفس يجيب يأس واليأس ممكن يضيع الانسان خالص معلمنا بطرس كان معرض للحتة دي لما انكر المسيح وقع في صغر النفس طبعا وحس انه ما ينفعش رسول ولا ينفع تلميذ ولا ينفع حتى بني ادم بعد اللي عمله المسيح معاه انما ربنا يسوع كان بيقول له انا بصلي لك طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك كان بيصلي له عشان اللحظات دي عشان صغر النفس ما يقلبش معاه بيأس ويضيع زي يهوذا وعشان كده قالته قال له كلمة مشجعة جدا يمكن هي دي اللي سندته ودي اللي رجعته قال له أنت متى رجعت فثبت إخوتك يمكن الكلمة دي رنت في ودانه وهو بيبكي بكاء مرا وحاسس انه ضيع الدنيا كلها كلمة أنت متى رجعت ثبت إخوتك اديت له امل يعني هرجع وهتقبلني وكمان هثبت اخواتي ده انا اوحش اخواتي طب كلهم جري انا شتمت ولعنت وجدفت وحلفت قال له معلش انت لما ترجع تثبت اخواتك الكلمة المشجعة دي هي اللي سطرت على بطرس ما وقعش في اليأس فخطورة صغر النفس انه ممكن يدخل واحد فينا في يأس واليأس بعيد عنكم يخلي الواحد يعمل كل حاجة وحشة كمان صغر النفس واليأس يخلي الواحد يستجيع يعني كتير في الاعترافات يقولوا ايه انا بقى لما غلطت قلت ايه ما هعكت كده كده خلينا ايه بقى مفيش فايدة فبعد ما كان عمل خطية محدودة بهدل الدنيا ليه بقولة مفيش فايدة ما خسرانة خسرانة ما انا جرحت المسيح ما انا غلطت غلطة كبيرة ودي حيلة الشيطان انه لما يوقع الواحد دايما يجيب له مشاعر صغر نفس والشيطان يوسوس في ودانه يقول له ايه خلاص خربت مفيش فايدة اللي زيك ملوش توبة انت المفروض تروح تنتحر بدل مش هتنتحر على الاقل خلاص بقى هتحرم نفسك من الخطايا ليه اعمل كل حاجة فاليأس خطية وحشة مدخلها صغر النفس ونهايتها هلاك الانسان كمان صغر النفس له اسباب كتير اول سبب يقع الواحد في صغر النفس في الطريق الروحي كتر الخطايا لما الواحد يحس ان خطاياه كتيرة قوي يبقى معرض لصغر نفس لما الواحد يقعد يفكر كتير في خطاياه الكتيرة ممكن ييأس عشان كده الكنيسة ليها تعبير جميل تقوله في القداس يا رب نجينا من الرياء ومن الخطايا ومن تذكر الشر الملبس الموت ايه تذكر الشر الملبس الموت ممكن الواحد يفتكر شروره لدرجة تخنقه فييأس ويلبس الموت يقول مفيش فايدة عشان كده في ناس تاخد تدريب تذكر الخطايا بطريقة غلط بتجرح نفسها في ناس شعارها في الحياة خطيتي أمامي كل حين تلاقوها كئيبة جدا ومخيفة ومزعجة ويا ريتها توبة لا التوبة مش كده خطيتي أمامي كل حين يعني حريص عارف إن أنا ضعيف وقعت وممكن أقع إنما مش معناه إن أنا يائس وقرفان لا تذكر الشر كمان حيلة مشهورة للشيطان يقول لك فكر في خطيتك تقوم تفكر تيأس بدل ما تقعد تفكر في خطيتك فكر في المسيح اللي مات بدل خطيتك تدي لك امل ورجاء انت بتعيد وتزيد ليه ما هو الثمن اتدفع اهو هتقعد بقى تعيد وتزيد في الخطايا صحيح احنا كناس ارثوذكس نميل دايما الى الحرص على التوبه بس الامور عاوزه اعتدال لانه مش الحرص على التوبه يخلي الواحد عنده نفس صغيره وكئيب ويائس لا الحرص على التوبه يخلي الواحد ماسك في الرجاء ودايما عنده ثقه في رحمه ربنا من أسباب صغر النفس الإحباطات كلنا جربنا الحتة دي إنك أنت تتوب وتعترف وتبقى طالع بقى إيه حاسس إن خلاص بقى الدنيا نظيفة ومش هترجع تغلط تاني ما يفوتش يومين ثلاثة وتلاقي نفسك عملت بعض اللي أنت اعترفت بيه فتحبط تتضايق مرة في مرة الشيطان يقول لك إيه مفيش فايدة ويدخل المدخل المشهور السبب ده مشهور انما هنشوف نعالجه ازاي احد اسباب صغر النفس كمان الفشل المتكرر واحد فشل في حياته العملية في جزء معين متعثر في دراسته شغله غير موفق حياته الزوجية مش مرتاح ولاده مش منحرفين فصعبان عليه طبعا الجروح دي جروح عنيفة وشديدة انما الانسان لو ساب نفسه للجروح دي يدخل في صغر نفس يجي له صغر نفس ويجي له يأس يقول ما فيش فايدة خربانة خربانة وهنا ممكن الإيمان نفسه يضيع خطورة صغر النفس إنها خطية عدم إيمان الواحد يتشكك تلاقي لنفسه صغيرة ده يقول لك هو ربنا موجود هو ربنا بيحبني وهو لو بيحبني كان ساب الدنيا تعمل كده يمكن ربنا له ناس ناس الناس دي كويسة اصلها انا مش كويس مفيش فايدة يبتدي يتشكك فالشك من مضاعفات ومن مخاطر صغر النفس ده ممكن واحد يقع في صغر النفس بسبب بعض التعاليم المتطرفة أو بعض القراءات المتطرفة يعني كنا زمان كشباب يقولوا لنا إيه ما تقروش بستان الرهبان غير بإذن ليه؟ ما هو الشاب اللي يبتدي كده 15 سنة يحب ربنا وبعدين يقرأ عن واحد قعد على عمود ثلاث سنين عشان يصلي يبقى عاوز يقعد على عمود ثلاث سنين يصلي ما يعرفش يعملها يقول ما فيش فايدة أو يقولوا له الأنبا بشوي ربط شعر رأسه طول الليل عشان يصلي طبعا هو يجي يعمل كده بعد ساعة ينام فيقول لا أنا السكة دي مش نافعة خلاص يقوم ياخد السكة العكسية يقول أنا ملياش في سكة ربنا مين قال لك حبيبي إنك لازم تسهر طول الليل زي أنبا بشوي ولا تقعد على العمود زي سمعان العمودي بالراحة بس دول وصلوا للحاجات دي لوحدهم بعد سنين طويلة قوي من الجهاد ومحدش قال لهم اعملوا كده ده هم اللي عملوا كده من قلبهم انما مين قال لك ان لازم تعمل كده عشان تدخل السماء لا مش لازم انت حب ربنا وجاهد وربنا قبلك فلو الواحد حط الامثله دي بس في دماغه ساعات يجيله ياس لانه دايما بيقارن نفسه بحاجه بعيده قوي شايفها مستحيله فيجيله صغر نفس وصغر النفس يبهدله فحتى القراءات عاوزة حكمة لئلا نرتقي فوق ما ينبغي زي ما قال الكتاب يقوم الواحد يجي له يأس صغر نفس ممكن صغر النفس يكون وليد كثرة النقد يعني ايه دي في التربية واضحة بقى الطفل والشاب اللي طول النهار بيسمع انت وحش انت مش نافع اصل انت مش مؤدب انت مش عارف ايه طبعا بيتولد جواه صغر نفس صورته قدام نفسه انه مش نافع ابوه وامه بيقولوا كده كل المجتمع بيقول عليه كده فيقول طب خلاص انا يعني هلبس الصورة دي بقى هدخل في الصورة دي مش هم قالوا انا كده هبقى كده فحتى لو كان عنده ادنى محاولة يصلح نفسه يفقد المحاولة ليه طول ما الناس مشاور عليه انه ضايع وانه وحش هيبقى وحش فكثرة النقد بيجيب صغر نفس ده احنا كبار لما حد ينقدنا كتير بنتهز انت كزوجة لو جوزك مش راضي عنك وعمال كل يوم يقول البيت مش عارف ايه بتتهز ثقتك في نفسك انت كراجل لو مديرك ولا زميلك عدت شغلك مرة بيصعب عليك وبتتهز ثقتك في نفسك كم وكم صغار النفوس اللي كده كده متلصمين وطالعين في زمن عمال يرزع ويخبط وانت بتكمل عليهم وتقول له انت وحش وانت مش نافع وانت مقصر وانت وانت يطلع عنده صغر نفس معرض لكل الحاجات الوحشة اللي قلناها لليأس للانحراف للانتحار للضياع يبقى دول أكثر أسباب لصغر النفس إما كثرة الخطايا وإما كثرة الإحباطات والفشل وإما كثرة النقد وإما تطرف القراءات والتعليم تعالوا ندخل في المفيد بقى خلونا نفترض كلنا عندنا درجة من درجات صغر النفس إما لأنه الواحد كبر في السن وحاسس إن دوره قل وإما لأن الواحد خطاياه لسه ملخبطاه ومش عارف يخلص منها وإما لأن الواحد عاجز في بعض الأمور مش عارف يغير نفسه وإما لأنه كذا مرة يوعد وما يلتزمش بوعده وإما حاجات كتير قوي موصلاه إلى إنه ما عندوش الرجاء لأنه عكس صغر النفس الرجاء العلاج إن احنا نبص على المسيح له المجد ربنا يسوع له المجد مشجع جدا جدا جدا ما تلاقوش المسيح له المجد إلا ومريح جدا لصغار النفوس ربنا يسوع لما طلع في الجبل يوعظ مرة كانوا حواليه آلاف مؤلفة من الناس الجهلة الأميين ما كانش ما كانتش الوعظة في الهيكل والناس دول ما يعرفوش حاجة ولا حافظين الشريعة ولا منفذين الشريعة كلهم كسرين الناموس بصور مختلفة إنما ماشيين وراه من حتة لحتة يسمعوا تعليمه ومرصوصين على الجبل كده ومشدودين عاوزين يسمعوا منه كلمة عارفين قال لهم إيه قال لهم طوباكم طوباكم الناس فاكرة هت- هيقول لهم ويل لكم كلكم كسرتوا النفوس كلكم سايبين الهيكل كلكم ما بتسمعوش الكلام كلكم طلعتوا عينيه أبدا قال لهم طوباكم أيها الجياع والعطاش إلى البر سايبين بيوتكم وجايين تسمعوا كلمة ربنا يا بختكم طوباكم طوباكم يا مساكين بالروح واحد يقول له أصل أنا فقير قوي روحيا ما اعرفش حاجة يقول له يا بختك يا بختك ده انا فاكرك هتقول لي يا ملعون ويل لكم لا كان في لسان المسيح دايما طوباكم ما قالش ويل لكم غير لكبار النفوس مش صغار النفوس ما قالهاش غير للكتبة والفريسيين المرائين انما لسانه دايما كان ايه كان مشجع يا بختكم انتوا جايين تشبعوا بكلمة ربنا شاطرين السامرية امرأة منحلة شريرة يقول لها بالصدق قلتي ويمدحها كل اللي عاشوا مع المسيح تمتعوا بتشجيعه رفع نفوسهم اداهم ثقة بنفسهم بقى شوية الصيادين دول يلفوا الدنيا بعد كده ويبشروا إن ما كانش المسيح له المجد اداهم ثقة بنفسهم وحسسهم بأنه أنا اخترتكم أنا اللي اخترتكم هتنفعوا هتنفعوا مش لأن أنتوا كويسين لأني أنا معاكم وبحبكم تعالوا نفكر الشيطان ممكن يقول ايه وربنا ممكن يرد عليه بايه هتصور كده الشيطان يجي في ودنك الشمال يقول لك كلمة تجيب صغر نفس وربنا يقول لك كلمة في ودنك اليمين تديك رجاء أول كلمة يقولها لك الشيطان في ودنك الشمال خطاياك كتيرة أوي أوي أوي أنت مالكش حل شوف جبت كام سنة في العمر وكام سنة كل سنة كام يوم وكام كل يوم كام ساعة أنت ما فاتتش ساعة يمكن ما غلطتش وياما تعبت ناس وأعصرت ناس وفي خطايا ما تتصلحش ده كلام الشيطان مش كده اللي يخلي الواحد يعمل زي يهوذا ايه رأيك ربنا يقول لك على فم داود النبي في الناحية التانية واشكروا الرب لأنه صالح ها وأن إلى الأبد رحمته كل لما يقول لك خطايات كتيرة قوي قول له يعني تجيب كام مثلا مليون اتنين مليون مليار أنا عندي حاجة أكتر من كده ربنا بيقول إن رحمته دائمة إلى الأبد الأبد أكتر ولا الرقم اللي أنت حاطه أكتر أي رقم شوف الرقم اللي أنت حاطه الرحمة أكتر إلى الأبد رحمتك كلمة جميلة تخلي الكنيسة كل ليلة تقعد تتنطط كده في الهوز الثاني ورا داود 26 مرة تقول إلى الأبد رحمته إلى الأبد رحمته عشان فرحانة بالكلمة دي لقت لقية لقت رد على الصوت المزعج اللي بيقول خطاياك كتيرة ملهاش حل خطايا كتيرة أيوة خطايا كتير بس إلى الأبد رحمته ده سبق سبق بين رحمة ربنا وبين خطايا الإنسان تفتكروا ربنا يخسر السبق حاشا ربنا لازم يكسب السبق يجي الشيطان يقول لك تاني تقع تاني يا أخي ما عندكش مش عارف إيه كل مرة توعد وتقف وتقع تاني يعني المفروض يعني خلاص بقى الحتة التاني دي أصلا بتتعب الواحد كذا مرة يوعد ويقع يوم الكتاب يقول لك إيه الصديق الصديق ده عن القديس يسقط ويقوم سبع مرات أنت قديس مش معتبر نفسك قديس حتى لو كنت قديس لو وقعت قوم سبع مرات فلما يجي يقول لك تاني قول له لو قديس مسموح لي بسبعة وفي اكستنشن حصل جه واحد اللي ربنا قال له ايه اسامح اخويا كم مرة في اليوم سبعة قال له يا ابني ما اقولكش سبعة في سبعين بس نمسكها على ربنا دي انت طلبت مننا لما نسامح مفتوحة سبعة في سبعين في اليوم طيب لما يجي الشيطان يقول لك تاني يقول له لسه تاني وتالت ورابع وخامس لسه عندي فرص بس ارجع واتوب طبعا صلاة الأنذير فيه صلوة جميلة ضمن التحاليل اللي يقولها الكاهن يقول الكاهن لربنا كده إن كنت طلبت مننا نسامح بعض سبعة في سبعين احنا بنطلبك تسامحنا على كل اللي عملناه يبقى لما يجي يقول لك تاني قول له ايه يسقط فيقوم هو نظامنا كده مش مسموح لنا بع- بعدم السقوط مسموح بس نقف تاني ده المهم زي ما واحد من القديسين قال تعبير جميل يقول ايه ربنا في السماء مش هيقول لك يا حبيبي غلطت كل ده ليه هيقول لك كلمة واحدة بس يا حبيبي ما تبتش ليه ما قمتش تاني ليه مهما كنت عملت ما كنت تقوم يجي الشيطان يقول لك ايه خطيتك لا تنسى ساعات يجي الواحد كده يبقى عنده احساس ان خطيته لا يمكن ربنا ينساها لا يمكن دي جريمه دي مصيبه مصيبه فيبقى الشيطان بيقول له انت فاكر ربنا هينسى لك خطيتك الخطيه ما تتنسيش سيبك من خطايا الناس البسيطه الشتيمه والحلفان لا انت خطاياك تقيله انت عملت بلاوي خطاياك لا تنسى يقوم ربنا في ودنك اليمين يقول لك اسمع المفيد خطاياكم لا أعود أذكرها أطرحها في بحر النسيان ده وعد من ربنا تصور أنت كنت في مركب وفي بحر ولا في محيط وجبت إزازة حبر برميل حبر مش إزازة ودلقته في البحر أول ما يدلق تلاقي الحتة زرقت طب بعد خمس دقايق جمع الحبر تجمعه ازاي ولا 100 غوص مفيش ما يتجمعش خلاص داب داب وراح لحاله اطرحها في بحر النسيان انت يمكن تفتكر خطيتك بس ربنا ما يفتكرهاش تقول له يا رب فاكر يوم ما عملت كده يقول لك لا حبيبي مش فاكر ازاي مش فاكر هو انت بتنسى يا رب قال ما انا وعدتك خطاياكم لا اعود اذكرها اطرحها في بحر النسيان دي الحاجة الوحيدة اللي انا بنساها لان ده يريحك يجي رب الشيطان يقول لك ايه اللي زيك ملوش استجابة في ناس تصلي ربنا يستجيب لها انما انت ربنا يسمع صلاتك يسمع صلاتك بتاع ايه وانت بار عشان يسمع صلاتك تلبط البار تقتدر كثيرا في فعله وطبعا لما ربنا يتأخر في الاستجابة كل الهواجس دي تشتغل الشياطين يلعبوا براحتهم يقولوا لك طبعا ما انت شرير اصلك اسمع لك ازاي شوف ربنا يقول ايه اطلبوا تجدوا اق- اسألوا تعطوا اقرعوا يفتح لك لأن كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يجد وكل من يقرع يفتح له اهي كل دي مريحة جدا يعني ما فيهاش شروط يعني حتى لو انا وحش اه طبعا حتى لو انت وحش ما حطلهاش اي حدود ولا شروط الكل بس انت تعال اطلب اطلب غفران حد قال لك مش هتاخده هتاخده اطلب تغيير حد قال لك مفيش امل في امل اطلب ملكوت الله هتاخده ما تاخدوش ليه الله يريد ان الجميع يخلصون بس اطلب كل من يطلب يأخذ كل من يسأل يأخذ كل من يقرأ يفتح له يمكن ما تاخدش الحاجة اللي على الأرض اللي على هواك بس تاخد المفيد إذا كنت عاوز المفيد ربنا عاوز يديك المفيد فلو الشيطان قال لك اللي زيك صلاته غير مستجابة قول له أنا ما أعرفكش أنا أعرف كلمة قالها المسيح كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يجد وكل من يقرأ يفتح له قول انت بقى زي ما تقول يجي الشيطان يقول لك انت اصلك مؤاخذة يا عم، جاهل عشت خمسين ستين سنة في الكنيسة لغاية دلوقتي ما قريتش الإنجيل على بعضه لا تعرف ألحان ولا تعرف قبطي ولا تعرف طقوس ولا تعرف عقيدة لو ادوك خمس أعمار من عمرك مش هتعرف يجي بقى الشيطان اللي كلامه يعني يرقد ده انت ما تعرفش حاجة تدخل السما بتاع ايه مالكش انت سما شوف بقى المسيح يقول ايه ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا الملكوت قول له بص اول صف داخل السما عيال ما يعرفوش حاجة انا بقى داخل مع العيال مش هو اللي قال كده قال خليكوا زي العيال العيال لا بتعرف ولا بتفهم ولا بتقرا يمكن انما دول اول صف اول ناس ضمن الملكوت فلما يجي يقول لك انت اصلك معرفتك سطحيه جدا ما قريتش حاجه معلوماتك ضايعه قول له يا سيدي الحكايه مش معلومات اذا كان بيقول خليكوا زي العيال انا خليني زي العيال طبعا ده مش معناه يا جماعه تهاون في المعرفه لا الكتاب برضه بيقول لا تكونوا اولادا في اذهانكم خليكوا اولاد في الشر انما تدي رجاء صحيح وانت فاكر دخول السماء بالمعلومات مش بالمعلومات هيسمعوا على باب السماء الطقوس والعقائد والألحان والآيات لا مش هيسمعوا الحمد لله مش هيسمع إنما هياخدوا الناس بحبها لربنا وبإيمانها برب شوف بقى المسيح يقول إيه إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا الملكوت قول له بص أول صف داخل السماء عيال ما يعرفوش حاجة أنا بقى داخل مع العيال مش هو اللي قال كده قال خليكوا زي العيال العيال لا بتعرف ولا بتفهم ولا بتقرا يمكن انما دول اول صف اول ناس ضمن الملكوت فلما يجي يقول لك انت اصلك معرفتك سطحيه جدا ما قريتش حاجه معلوماتك ضايعه قول له يا سيدي الحكايه مش معلومات اذا كان بيقول خليكوا زي العيال انا خليني زي العيال طبعا ده مش معناه يا جماعه تهاون في المعرفه لا الكتاب برضه بيقول لا تكونوا اولادا في اذهانكم خليكوا اولاد في الشر انما تدي رجاء صحيح وانت فاكر دخول السماء بالمعلومات مش بالمعلومات هيسمعوا على باب السماء الطقوس والعقائد والالحان والايات لا مش هيسمعوا الحمد لله مش هيسمع انما هياخدوا الناس بحبها لربنا وبايمانها بربنا فلما يقول لك انت ما تعرفش حاجه لو احسن المعرفه تنفخ انا ما كنتش عاوز اعرف المحبه تبني عارفين زي المولود أعمى المولود أعمى قالوا له أنت ما بتفهمش أنت ما بتفهمش أنت حتة شحات ما بيفهمش إحنا اللي بنفهم هذا الرجل خاطئ قول ورانا هذا الرجل خاطئ لأنه كسر السبت ما عرفش يقول له قال لهم بصوا أخاطئ هو لست أعلم إنما أنا أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر شتموه عشان مش راضي يقول وراهم بس هو ده اللي عرف المسيح هو اللي ده اللي دخل السماء ليه قال لهم انا ما بعرفش غير حاجه واحده بس ان انا كنت اعمى وفتحت هو بقى سبت وحد واربع عن الحاجات دي ما فهمهاش زي ما قال لي عملت الباقي ده بتاعكم انتوا بقى ادرسوا بقى وقولوا وعلموا الناس انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس اللي قاله لي عملته فلما يجي الشيطان يقول لك انت من النوع اللي ما بيعرفش حاجه خالص قول له يا ما ناس ما بتعرفش هتدخل السماء بدليل انه قال خليكوا زي العيال عشان تدخلوا السم لما يجي يقول لك هو انت يعني بعد ما عجزت وكبرت هتفضل ربنا وهو ربنا بتاع الحركات دي على اخر العمر يعني على اخر وقت وعملت كل اللي انت عاوزه طول حياتك ما الشيطان شاطر يتفنن انه يكسر فينا قول له بص بقى انا مثلي الاعلى في الحياه اللص اليمين قول له كده مش احنا في اسبوع الالام قول له يا سيدي انا القديس بتاعي هو اللص اليمين هو بتاع اخر لحظه مش اخر سنه كمان ويعني مش قبله ودخل الملكوت وتقدم حتى الصفوف ودخل الفردوس اول واحد انت هتيأسني ليه حتى لو ضيعت العمر كله لسه في العمر بقيه إن كانت لحظات هتدخلني السماء برضه ولو نسيت مثل اللص اليمين قول له أنا بتاع الحادي عشر آخر ساعة آخر عمر آخر فترة مثل الحادي عشر ده جميل معز جدا طلع طول اليوم من الصبح بالليل يأجر فعلة وطلع الساعة خمسة فاضل ساعة على النهار ويخلص قال لهم انتوا واقفين ليه؟ قالوا له محدش شغال قال لهم روحوا نشوفكم بحاجة دخلوا يشتغلوا طلعوا بالأجر كامل عشان كده احنا في صلاة الغروب عشان نشم نفسنا كده بعد ما اليوم جري مننا نقول له احسبني يا رب مع ايه اصحاب الساعة الحادية عشر احسبني مع بتاع اخر ساعة دول انا النهار هرب من ولا عرفت اكلمك ولا اصلي ولا اعمل خير انما لسه في ساعة لسه في فرصة لما يجي الشيطان يقول لك انت شايف الناس مكرسة يعني عاشت كل حياتها لربنا تيجي انت ايه جنبها وشايف الستات اللي قاعدة في الكنيسة بتخدم صبح وليل وشايف الرجالة اللي سابت أشغالها عشان تخدم ربنا أنت تروح فين في دول كلهم عملت إيه يعني أنت عشان ربنا ده حتى بالعقل وبالمنطق ما تقفش جنبهم في السماء أبدا كلام طبعا يهب جبل تقول له بس أنا أعرف إن ربنا يسوع قال حاجة حلوة أوي قال كأس ماء بارد لا يضيع أجره قول له أنا بتاع كأس المية ما هو أجره يعني سنة هو الأجر يعني هيديهوله في جهنم هينفعه فين الأجر في جهنم أجره يعني هيدخله السماء على حس كاس مية عشان كده يحكوا في البستان قصة جميلة زمان كان راهب بسيط جدا وخدوم جدا عمال يسموه يعني نشيط إنما كان عنده حاجة غريبة منين ما يمشي في الدير لما يلاقي أي راهب ما عندي يقول له يا ابونا طلع وبك هات لي كوباية مية يروح طبعا ابونا يجيب له كوبايه ميه ما يصحش ابونا عجوز برضه وكبر الراجل وابتدى في لحظاته الاخيره يروح السماء فتلم كل الرهبان حواليه قالوا له ابونا يعني احنا اتعلمنا من نشاطك كتير ومن حرارتك وصلواتك واسهارك واصوامك وانت كنت مثل اعلى في كل حاجه انما في حاجه مش فاهمينها حكايه منين ما تمشي في الدير كل اللي تقابله تقول له ممكن تديني كوبايه ميه قال لهم يا اولادي انا بحبكم قوي فقلت اديكوا ثواب فكل ما اشوف واحد اقول له هات لي كوبايه ميه عشان اديله اجر ياخد عليها اجر انما انا لا كنت عاوز اشرب ولا حاجه لإيمان البسيط ان كأس ماء بارد لا يضيع اجر طيب انت ما تقدرش تدي كأس ميه بارد هتلاقي فرصه تعمل خير صغير يمكن يقعد لك في السماء ويوزن عند ربنا يجي لك الشيطان يقول لك ايه انت مربوط بالخطية ربطة ما تتفكش لان دي عادة متأصلة ده طبع غلاب ده قيد انت مقيد بيه بالاربعين خمسين سنة يتفك ازاي ده ده عاوز عمر تاني يمكن عشان يتفك قول له بص بقى ربنا يسوع قال كلمة مريحة قوي قال كل ما تحلونه على الارض هي ديتها اعتراف انا هروح لابونا واوطي راسه واقول له حلني فك مش انت معاك سلطان الهي مش انت وكيل عن ربنا فك فك القيد اللي بقاله سنين ده والعقدة اللي, اللي ما بتتفكش دي وخلي عندك رجاء لو قالك انت متأيد ومتربى تقول له يعني ديتها كاهن وصليب وتحليل واطلع مفكوك ومحلل وزي الفل لما يجي يقول لك السماء كلها شهداء وقديسين وابرار وانت اكيد ربنا فقد امله منك لازم ربنا رمى طوبتك قول له بص انا اعرف ان الكتاب بيقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب يعني كل الناس دي مش هتفرح السماء انا بقى اللي افرح السماء يعني انا الخاطي اسوأ واحد انا اكتر واحد ممكن افرح السماء فليفتخر الخاطئ ان الوحيد اللي يقدر يفرح السماء فليفتخر المذلول في خطيته انه يقدر يفرح ملائكة وقديسين وقلب الله ذاته تدي رجاء قد ايه دي لما يقول السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 لا يحتاجون الى توب لما يجي ربنا يقول الله لا يشاء ان يهلك احد لما يجي يقول لك انت هالك قول له لا مش ارادة ربنا ارادة ربنا ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون فمهما الشيطان قال لك انت اصلك ضايع انت هالك انت اللي عملته يودي جهنم 100 مرة قول له بص مش إرادة ربنا إرادة ربنا خلاصي آية كمان كاتبينها هنا جميلة قوي واحنا قدام الصليب فكرة مريحة قوي تدي كلها رجاء الذي لم يشفق على ابن الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء يعني انت فاكر عاوز خطيتك دي تعطل الفداء ده كله عاوز شوية الاستهتار بتوعك يضيعوا تعب المسيح ده كله ده هيفضل وراك يمين وشمال لغاية ما يتوبك ويفوقك خلي عندك رجاء انت عاوز التعب ده كله يروح حضر ازاي الذي لم يشفق على ابن الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء ده أنا لو سألت واحد فيكم عنده مثلا قصر في الساحل الشمالي وعنده ابن وحيد أقول له معلش في تديني القصر ولا تديني ابنك يقول لك يا عم خد القصر وخد 100 قصر ابني وفي أغلى من ابني إذا كان ربنا ما استخسرش ابنه الوحيد فينا يبقى القصر اللي في السماء غالي ما يجيش في ثمن المسيح حاجة مش غالي علينا يعني طبعا أنا مش بتكلم عن التوبة عشان ما حدش يقول احنا لغينا التوبة والجهاد لا إنما احنا مركزين الليلة دي على صغر النفس لازم الواحد يرفع راسه قدام الصليب لأن المسيح رفع راسنا يقول الكتاب ليقول الضعيف بطل أنا بطل أنت حتة المفعوص هتقول بطل أيوة بالصليب بعد الفداء ده كله والوعود دي كلها الواحد يقف للشيطان ويرفضه ويقول له أنا بقيت بطل قدامك أنت عمال تقول لي في وداني أنت مش نافع وأنت ضايع وأنت خطاياك وأنت نعتك وأنت تقصيراتك وأنت إنما ربنا بيقول لي أنا معاك وأنا بحبك وأنا عاوزك وما تخافش بس انا مستنياك نسيت اقول حاجة كمان واحد ممكن الشيطان يجي يقول له ايه انت صلواتك قصيرة ليه كده مش تصلي لك 40 50 مزمور في خليك كده زي الناس كويسة الواحد يجي له صغر نفسه جيب وقت منين ويحفظ فين بعد السن ده وتلاقيه يقول ايتين ويفوت بعد كده مش مركز وحاجة تجيب صغر نفسه لما الشيطان يقول لك لا انت مش نافع الصلوات الطويلة دي بتاعت الناس الكويسة ايه دول اللي هيدخلوا السماء انما انت هتدخل السماء تقول ايه تعرفش حاجة ما بتصليش قول له انا بتاع العشار العشار ما يعرفش حاجة انما هو قال اربع اربع كلمات بالعدد نزل مبررا ارحمني يا رب لاني خاطي اللهم ارحمني فاني خاطي خلاص انا مش هعرف اقول غير دي خلاص قول دي توصل الساعة توصل طبعا لو فضلت تقولها طول العمر توصل حتى لو مش حافظ حاجات كتير الشاطر يحفظ ويقول انما لا تفقد املك ورجائك حتى لو مش عارف تحفظ حتى لو مش عارف تركز افتكر ان العشار دخلها بكلمة وبارتيماوس الاعمى فتح بكلمة والكنعانية خدت شفاء بنتها بكلمة خليك صاحب كلمة عند الله نختم بإيه إذا كان ربنا مشجع كده ويعطي رجاء لنا ويشفينا من صغر النفس ليه احنا كمان ما نبقاش مشجعين لبعض أنت متى رجعت ثبت إخوتك إذا كان ربنا شجعك واداك أمل في الأبدية مع كل الحياة البطالة دي ليه ما تشجعش كل الناس ليه تصعب الطريق على الناس ليه تحسسهم ان السماء بعيدة بعد ما المسيح جابها لغاية الارض ليه تضيع تعبه بانك تحملون الناس احمالا عسرة الحمل شجع الناس طريق الملكوت حلو حتى لو الباب ضيق يهون لان المسيح داخل معاك ربنا يعلمنا يكون لساننا مشجع تتصوروا معايا بطرس بعد يوم الحد الصبح لما جاء المسيح ياخده في حضنه وبطرس يبكي لوحدهم خالص عارفين المسيح ظهر لبطرس الفجر فجر الحد لوحده مش مكتوب عنها حاجة غير ظهر لبطرس بعد ما بطرس عمال يعتذر ويقول له سوري أنا آسف أنا ما استاهلش والمسيح يطبطب عليه ومش مش مديله فرصة حتى يكمل بطرس ده لو شاف حد بيغلط يهب فيه يهب فيه ازاي يقول له يا عم ده انا انكرت ده انا لعنت ده انا جدفت وبقيت رسول تعالى بس ما يهمكش بولس اللي قال انا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا ده ممكن يبقى في واحد في قدامه ما ملوش رجاء ملوش رجاء ازاي ده لازم يديله رجاء ويشجعه مهما كانت حالته خلونا نتعلم من ربنا يسوع ازاي ندي رجاء للناس ونشجع كل الناس لإلهنا كل مجد وكرامة كل سنة وانتم طيبين